قد تكتفد الطرد تقدم انتهاء العام وبدء العام لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا يعني بعد بضعة ايام هنحتفل برأس السنة الميلادية ببدء عام جديد مش هكون معاكم ولا الاسبوع اللي بعديه هنتقابل ان شاء الله يوم 14 يناير لو احيانا الرب كويس فدلوقتي نقول لكم كلمتين بمناسبة انتهاء العام وبدء العام وياما اتكلمنا في المواضيع دي لكن المهم في التنفيذ المهم في التنفيذ والمهم الكلام اللي تسمعوه ما تنسوهوش زي صاحب السؤال اللي قدم من قيمة شوية رأس السنة أهم حاجة أو أهم نصيحة أحب أحب أقولها لكل إنسان بمناسبة بدء العام الجديد إنه يجلس مع نفسه ويشوف ماشي إزاي وأصول يمشي إزاي للأسف بتوجد مشاغل كثيرة تمنع الإنسان أن يجلس مع نفسه في بعض بلاد الغرب رأس السنة أهم حاجة فيها الزينات والأنوار اللي بتملى الدنيا دي كلها يعني في هونولولو مثلا ما لقيتش شجرة ولا بيت إلا وكلها أنوار أنوار أنوار في أمريكا برضو كده في إنجلترا برضو بيحتفلوا بالأنوار فبيهتموا في رأس السنة بالزينة أهل العالم يهتمون بالترفيه في رأس السنة فتلاقي حفلات للترفيه كتيرة جدا وجايز الترفيه يكون مجال لارتكاب خطايا جديدة زيادة على الخطايا اللي فاتت وللأسف كثير من المتدينين أيضا يهتمون بالطقس ويقضوا اليوم الليلة كلها في طقوس وبرضه الواحد ما بيقعدش مع نفسه المهم انك انت في راس السنة تلاقي فرصة تجلس فيها مع نفسك خلوة تقضيها مع الله بمناسبة السنة الجديدة تعمل حساب عن كل ما حدث منك خلال العام الماضي كله طبعا ساعات لما الواحد بيروح عند أب اعتراف وبيذكر يا دوب الخطايا الاسبوع اللي فات بياخد وقت امال لما انت تجلس وتشوف خطاياك عن العام الماضي كله وعن الاعوام الماضية ايضا التي ارتكبت فيها خطايا ولم تتب عنها لا تعش في متاهة متاهة من المشغوليات ومتاهة من المقابلات ومتاهة من الكلام وما تقعدش مع نفسك وبعدين تكون النتيجة ان السنة اللي جاية تبقى زيها زي السنة اللي فاتت وما فيش تغيير ده اللي يحبه الشيطان يقول لك ما عنديش مانع انك تخش الكنيسة وتنشغل بس المهم ما تقعدش مع نفسك اكتر حاجة يخاف منها الشيطان انك تقعد مع نفسك وانك تحاسب نفسك وانك تبكت نفسك وانك تفكر في خطة جديدة خطة روحية جديدة للعام الجديد تمشي فيها مع الله ده كل اللي احنا عايزينه ممكن اقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا وانت طيب ونتبادل التهاني ولكن لغاية دلوقتي مفيش حد فينا غير نفسه تقضي فترة فترة خلوة مع نفسك ومع الله مفيش مانع تيجي الكنيسة وتسهر الليلة كلها تصلي مفيش مانع بس قبليها تكون قاعد مع نفسك قعدة طويلة أنا بستغرب لما بلاقي ناس ياخدوا يوم أجازة علشان فسحة علشان حفلة علشان سفر علشان مقابلات وما فيش حد بياخد يوم أجازة يقضيه مع نفسه من أجل هذا تجد كثير من الناس النهاردة زي بكرة زي بعده زي امبارح زي أول ما بيتغيروش أبدا لأن ما عندهمش فرصة يقعدوا مع أنفسهم أول حاجة تعملها لما تجلس مع نفسك هو الآتي تقدم شكر لله على كل إحساناته إليك وإلى قرايبك وأصحابك ومعارفك وإلى البلد كلها وإلى الكنيسة كلها الناس اللي مسؤولين عن الكهرباء شغل الشطان لما لقانا بنتكلم عن جلوس مع الناس قبل نسوق مش هنتوه وهنرجع للكلام تاني تفكر في نفسك مش بس في الأخطاء الفردية في خطايا معينة إنما أيضا في طباعك بصفة عامة طبعك كله ماشي إزاي ما تقولش ما أقدرش أغير طبعي لا ممكن موسى الأسود ما فيش شك غير طبعه وانقلب إلى العكس تماما وأوسطينوس أيضا غير طبعه وانقلب إلى العكس تماما وهكذا مريم القبطية وفلاجيا ما تقولش ما أقدرش أغير طبعي الطبع الغلط اللي فيك لازم تصلحه وكل ما تبذل جهدا وصراعا مع نفسك ربنا هيكافئك الحاجة اللي بتيجي بالساهل جايز ما تاخدش عليها اجر كبير لكن الحاجه اللي تبذل فيها مجهود دي هتاخد عنها اجر امام الله تشوف طباعك وتشوف صفاتك وتشوف اخطائك المتكرره اخطائك اللي بتتكرر في كل اعتراف علشان تبطلها دي وتشوف ايه نقط الضعف اللي فيك تشوف ايه نقائصك يعني ايه مقصود بنقائصك يعني الخطايا هي انك انت كسرت وصايا الله في اشياء لكن النقائص معناها تنقصك فضيلة معينة من الناحية الإيجابية في ساعات يا دوبك ناس بيشوفوا يحاسبوا نفسهم على مستوى الوصايا العشر وخلص لا شوف بعض الفضائل اللي موجودة من ثمار الروح مثلا زي غلطي خمسة اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين يقول ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان شوف إيه كل فضيلة دي وإيه اللي ينقصك فيها تيجي مثلا لفضيلة المحبة تلاقي كورنثوس الأولى 13 تحط لك قائمة كبيرة على إيه اللي تكون في المحبة المحبة تتأنى وتترفق ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تظن السوء خلي ليك مقاييس دقيقة قوية تقيس بيها نفسك علشان تمشي صح حاسب نفسك من جهة علاقاتك كلها علاقتك مع الله علاقتك مع الناس علاقتك مع نفسك شوف ايه اللي انت بتقصر فيه من جهة علاقتك بربنا غير الوصايا وتنفيذها من جهة العبادة من جهة الصلاة من جهة الترتيل من جهة التسبحة من جهة محبتك لربنا من من نفسك من جهة نقاوة قلبك من الداخل من جهة رغباتك من جهة نياتك من جهة إرادتك إرادتك ضعيفة ولا قوية طباعك إن كان فيها غلط تشوفها هل عندك عنصر القلق هل عندك عنصر الخوف هل عندك عنصر الشك هل نفسيتك مش مظبوطة حاسب نفسك حساب دقيق بكل صراحة وبكل حزم وبكل حكمة لا تحاول انك تبرر ذاتك او انك تلتمس لنفسك الاعذار او تلقي الذنب على البيئة اللي انت عايش فيها او على الضغوط الخارجية او تقول غصب عني اعمل ايه معذور لا كل الحاجات دي مش هتفيدك ابدا انت تحاسب نفسك بشدة ليه لان انت اكتر واحد يعرف نفسك ويعرف خباياك وتعرف عن ذاتك ما لا يعرفه الناس عنك وايضا لان نفسك تقبل الكلام منك جايز ما تقبلش الكلام من الاخرين وتقبل اللوم منك جايز ما تقبلش اللوم من الاخرين فخليك دقيق في النقطة دي وشوف ايه الاسباب اللي بتخليها تقع وزي ما بيقول الكتاب اذكر من اين سقطت وتب شوف ايه العثرات وحاول انك انت تبعد عنها او تتجنبها وتقول يا رب ليكن العام الجديد عاما مباركا وعام انتصار انتصار ليا في حياتي ما كنش فيه مهزوم من خطية او واقع في خطية او افكاري بتتعبني بالخطية يا ريت يكون عام طاهر مقدس نظيف في حياتك مش بس تحاسب نفسك من جهة هذه الأمور وإنما أيضا حاسب نفسك من جهة النمو زي ما بيقول بولس الرسول أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام لا يكفي إن حياتك تصل إلى وضع معين وتقف عنده لازم تنمو وتزداد وتكبر في حياتك الروحية جايز واحد السنة اللي فاتت كلها صلواته كانت جزء, جزء بسيط قد كده هل ممكن يكبر صلواته جايز قراءاته كانت جزء قليل هل ممكن يكبر قراءاته كانت علاقته بالكنيسة يا دوبك على الهامش هل ممكن تتعمق وتكبر حاول انك انت تنمو واعرف ان ترك الخطية هو مجرد نقطة البدء ترك الخطية هو مجرد نقطة البدء لكن لازم بعد كده في خطوات اخرى ولا تقف عند حدود المبتدئين انما حاول انك انت تنمو ممكن انك انت ايضا تفكر في نفسك من جهة الخدمة ايه الخدمة اللي انت بتقدمها للاخرين ايه اعمال الاحبة اللي بتقدمها للاخرين حاسب نفسك مثلا من جهة العشور بتدفعها ولا لا لكن العشور ده كان مبدأ يهودي في المسيحية في العطاء قمم كبيرة زايدة عن كده بيقول كل من سألك فأعطيه ومن طلب منك فلا ترده فإن كنت حسبت نفسك ولقيت ما دفعتش العشور تبتدي في هذه الفضيلة حتى بأثر رجعي من زمان اوعى تقول هو احنا لاقيين ناكل دلوقتي لما ندفع عشور خلي ربنا معاه كنوز الدنيا والاخره يسيبنا في حالنا لا كل ما تدفع لربنا كل ما يبارك اموالك حاسب نفسك من جهة الإيمان هل أنت عندك الإيمان الكافي تقول طبعا انا في الكنيسة بقف اقول بالحقيقة نؤمن باله واحد الله اللي قد اقتل كل خد لا سيبك من الشغلانة دي هل عندك الايمان الكافي انك حاسس ان ربنا شايفك وبيسمعك في كل تصرف وفي كل كلمة ولا انت قصاد ربنا بتلخبط زي ما تلخبط لومك لنفسك يقودك الى اصلاح هذه النفس يقودك الى الاعتراف الصحيح وبالتالي الى المغفره يقودك الى الاتضاع انك تشعر انك انسان ضعيف وليك سقطات يقودك ايضا الى النمو يقودك الى نقاوة القلب من الداخل يقودك الى عملية تغيير في حياتك وتجديد في حياتك هل انت بتشعر ان العام الجديد جديد فعلا بتخش فيه بقلب جديد وبفكر جديد وبتصرف جديد وبإرادة جديدة ولا مجرد كل سنة وانت طيب وخلصت على كده بهذه المناسبة أريد من الآباء اللي موجودين هنا واللي غايبين عننا يخلوا الايام الاخيرة من السنة دي يفتحوا المجال للناس يحضروا ويعترفوا يعني ما تشغلوش نفسكم بمشغوليات كتيرة تخلي ما عندكوش وقت لقبول الاعترافات يا ريت توفروا وقت عشان الناس يستعدوا للاعتراف نقطة تانية في العام الجديد انك انت تصلي من اجل الكنيسة وتصلي من اجل البلد وتصلي من اجل العالم كله يبقى في شكر وفي محاسبة نفس وفي خطة روحية وفي ايضا نمو وتفكير في المستقبل وفي ايضا تفكير في الوسط اللي انت عايش فيه يعني انا اتكلمت كتير من جهة علاقتك بنفسك لكن علاقتك ايضا بالوسط اللي تعيش فيه تصلي من اجل البلد من اجل البلاد المحيطة بينا بكل ما فيها من مشاكل ان ربنا يحلها تصلي من اجل العالم من اجل الاخطاء الشائعة الشائعة في العالم من اجل الناس اللي بيستخدموا الحرية استخدام خاطئ بحيث يصل الى نوع من التسيب تصلي من اجل الناس اللي واقعين في النقد الكتابي في ال Biblical Criticism والانجيل عندهم تفسيره اخر لخبطه تصلي من اجل المذاهب الاخرى تصلي من اجل غير غير المؤمنين ان ربنا يقودهم للايمان تصلي من اجل المساكين والمعوزين والذين ليس لهم احد يذكرهم تخلي العام الجديد عام شامل في حياتك لا تركز فيه على نفسك فقط انما على الاخرين ايضا تقول يا رب خلي بالك من الناس دول قوي الناس الكويسين واعطي نعمة في التوبة للناس الساقطين تخلي ليلة رأس السنة تصلي فيها من أجل الناس أصحاب الأمراض المستعصية اللي عندهم كانسر السرطان واللي عندهم فشل كلوي او فشل كبدي او امراض في القلب واللي حار فيهم الاطباء واللي مش عارفين يتعالجوا صلي من اجل الكل ولما ربنا يلاقيك مهتم بالكل هو ايضا يهتم بيك خلي العام الجديد بالنسبة لك عام طيب وكويس وعام متغير عن ذي قبل وإلهنا يعطي نعمة للجميع اتفضلوا نصلي